واحد من الشيعة العربية بتلاقيه دايما بيحافظ عليها في الأول يعني بيبقى قاعد كل شوية يبص عليها يغسلها يشوف هي ناقصة ايه يجيب لها اكسسوارات مهتم بيها لأنها دين وبعدين لما عدى شوية وقت وتقدم بيرميها في الشارع عادي بقى بيسيبها في اي حته تتخبط تتخبط مره بس خلاص بقى عادي وما عادش مهتم بيها قوي بنفس الاهتمام اللي كان بيهتم بيها وهي كبيره وكذلك لما بيجي يشتري تليفون بيعمل كده تلاقيه قاعد طول النهار محافظ عليه وهنجيب له شاشه قدامانيه وشاشه في الخلف ونجيب له جراب حافظ وقاعد مهتم جدا بحاجته لانه في الاول بعد كده وقع شاشه حصل فيها شيخ صغير جدا الموضوع بقى بسيط بقى بعد كده بقى سهل كذلك الايمان ان الايمان يتجدد والايمان يخلق الايمان بيبهت يعني كان في الاول في روح في الاول كنت عايز تعمل حاجه لله في الاول كنت بتقف بقلب كنت مشتاق كنت بتعيط كنت بتبكي كنت جاي مسرع كنت عندك همه في الطاعه وبعدين مع الوقت بهت الايمان بقى يعني اعماله بلا روح تعودنا اتعودنا على الاعمال الصالحه اتعودنا على الصلاه وتعودنا على الدعاء وتعودنا على الانفاق ما عادتش بتاثر وهذا يحتاج منا ان نفهم طبيعه الايمان كتير بيسال ازاي نثبت ازاي نكمل بعد رمضان لما واحد بياكل اكله جميله ويملى بطنه كويس جدا يقول لك انا اكلت اكله لحد اسبوع بس حقيقه بعد 12 ساعه بيقول لك انا جعان ليه لان الاكله لها دوره في الجسد كذلك الايمان الاعمال الصالحه اللي انت بتعملها لها دوره في القلب ما بتستمرش كتير الايمان بيخلق بيبهت بيضعف بينقص بيقل ودي طبيعة هو بياخد دورته في قلبك النبي عليه الصلاة بيقول لكل عمل شجرة ولكل شجرة فترة يعني كل عمل له ذروة سنام يعني لما بتيجي تشتغل في أي عمل بتبدأ العمل يبقى صغير وبعد كده أنت تفضل تزيد تزيد تزيد لحد ما يوصل عند ذروة سنام العمل اللي هو أنت فيها عند اللحظة ديت حصل نوع من أنواع التأثر يقول لك والله أنا كنت بصلي وحسيت بخشوع جامد جدا أنا أنفقت والنفقة ديت حسيت بيها وأنا بنفق إن أنا لو رفعت إيدي في الدعاء ربنا يستجيب لي وبعدين يحصل فتور وده طبيعي ان بعد اي عمل صالح بيحصل فتور لكن الفتور ده في واحد لما بيفتر بيزني في واحد لما بيفتر بيترك الصلاة في واحد لما بيفتر بيترك سنة الظهر في واحد لما بيفتر ما بيقولش الأذكار ما بعد الصلاة الفرق بين الاثنين ان المستوى الإيماني بتاع كل واحد مختلف عن التاني يعني كل ما إيمانك بيزيد كل ما انت اعمالك الصالحه بتزيد كل لما تيجي تفتر ما بتنزلش قوي يبقى الايمان حقيقه ما بيطلعش كده الايمان حقيقه بيطلع كده يعني بيعمل شجره وفتره شجره وفتره شجره وفتره لفوق لتحت لفوق لتحت لفوق لتحت لكن المنحنى عموما ممكن يكون بيطلع وممكن يكون بينزل وده متعارف عليه عند الجميع ان الايمان بينقص او بيزيد يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه يعني قاعد صام 30 يوم لكن الصيام 30 يوم او 29 يوم والقيام 29 يوم عملوا ايه جوه قلبك انت اتاثرت قد ايه اتغيرت قد ايه ايه القرار اللي اخدته في حياتك ايمانك لما زاد عملت ايه وبعدين يجي ليله العيد يخرج مع اصحابه يجي ليله العيد يتفرج على حاجه حرام يجي ليله العيد يشاهد حاجه حرام فيحصل ايه الايمان يحصل له هبوط هبوط مفاجئ فبدل ما كان بيطلع كده يقوم فجأة حصل منحنى جامد المنحنى ممكن يطلع يكمل فيه وممكن يفضل ينزل حذيفة بيحدثنا عن دورة الإيمان في القلب ودورة الإيمان في القلب محتاجة مننا تفكر لأن الأمر يترتب عليه جنة أو نار نبع عليه يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا اسألوا ربنا قولوا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يقول ان القلوب تصدأ زي المكنه كده يقول لك الحديده دي مصديه عايزه تتجلى عايزه تتنضف القلب بيصدي ما فيش حاجه عادي بتاثر فيه في حاجه مانعه ان القلب ده يتاثر وايه اللي بيجلي القلوب ايه اللي بيجلي القلوب لا اله الا الله اعظم كلمه في التاريخ الكلمة التي خلقت عليها السماوات والأرض ولأجلها السماوات والأرض وخلق لأجلها العبيد خلق لأجلها الإنسان وكل المخلوقات لا إله إلا الله فجلاء القلوب لا إله إلا الله فأكثروا من ذكر لا إله إلا الله حذيفة بيقول بيروي حديث عن دورة الإيمان في القلب بيقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم حديثين يقفلوا الباب يا شباب يقفلوا الباب لا نؤذي الجيران إيه حدثني النبي صلى الله عليه وسلم حديثين فأما أحدهما فرأيته أو فوعيته حدثني أن الأمانة نزلت في جسر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال عملوا إيه؟ أبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن الله عرض على السماوات والأرض والجبال أن يكلفوا ويكون عندهم إيمان بيزيد وينقص أو لا ما نقدرش على ده إحنا مسخرين سخرنا كيف شئنا أما الإنسان حملها الإنسان وتحمل الإنسان أن يكون له إرادة يختار بها إما الخير وإما الشر هذا الامتحان امتحان الإرادة امتحان التكليف امتحان الإيمان اوعى تتخيل انك هتبقى مؤمن من غير امتحان اوعى تتخيل ان درجة الإيمان اللي عندك مش هتمتحن كل يوم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أنت فاكر إنك هتقول أنا آمن من غير ما تمتحن لا والله تمتحن هتمتحن في كل درجة من درجات الإيمان وفي كل قول من أقوال الإيمان وفي كل عمل من أعمال الإيمان وفي كل شعور من مشاعر الإيمان وفي كل اعتقاد من اعتقادات الإيمان الإيمان قول وعمل واعتقاد حذيفة بيقول إن الإيمان لما بينزل بينزل في عمق القلب في أعمق حتة في القلب نزلت الأمانة وإنه يعبر عن الإيمان بالأمانة ده يخليك تبقى فاهم إن إيمانك أمانة ان دينك محتاج منك صيانة ما تضيعش الامانة هتسأل عن الامانة هذه عطية من الله سبحانه وتعالى لك هذه منة من الله سبحانه وتعالى لك هذه المنة تهدى بها الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم يبقى ايه يهديهم ربهم بايه اللي هو ايه اللي هو قول وعمل واعتقاد حذيفة بيقول ان الايمان بينزل في عمق القلب وبعدين بعد ما الايمان يجي نتعلم بقى ثم علموا من القرآن يسمعوا القرآن يقول لك اه الآية ديت نفذها كذا اه الآية ديت ننتهي عن كذا يبقى الإيمان بيجي في عمق القلب وبعدين نعلم القرآن فالقرآن يزيد الإيمان رسوخا ثم نتعلم السنة فيزيد الإيمان عملا وقولا وأفعال الإيمان ثم حدثني عن رفعها يبقى الإيمان عرفنا أن هو دخل جوه القلب أعماق القلب وبعدين اتعلمنا ولما اتعلمنا الإيمان زاد وبعد كده اتعلمنا السنة فالإيمان إيه؟ زاد قوي ثم حدثني عن رفع الإيمان إيه ده؟ هو الإيمان هيترفع؟ ما احنا اتفقنا ان هو بيزيد وايه ويقل وف... اتفقنا ان هو بيجي ويروح كان موجود والله والله كنت حاسس بس ما عدتش حاسس بس انا لسه موجود الصوره موجوده وشويه الصوره ديت معلش موجوده وشويه الايمان بهت خالص لحد ما عادش اصلا في دماغي الايمان بقيت بتحاكم الى دماغي نوع سم حذيفة بيحكي عن نوع سام بيقول النوع سام بيقول ينام الرجل النوم أول حاجة يحصل إيه؟ يغفل يغفل ده نوم حقيقي ولا نوم اعتباري؟ ها؟ يعني يغفل عن إيه؟ يعني ينام عن إيه؟ ينام عن الطاعة صاحبي نام عن الطاعة قرر قرر ان هو يغفل شويه قال لك يا عم انا مش معقول كل يوم طاعه طاعه طاعه طاعه خلينا ايه نرتاح شويه فارتاح ينام رجل النوم عكس النوم يا جماعه اليقظه المؤمن يقظ لانه يشعر انه في معركه ان الشيطان لكم عدو لانه يعلم ان عدوه يراه وهو لا يراه يعني انت ماشي في معركه عدوك شايفك وانت مش شايفه فانت الحل الوحيد ليك ان يبقى معاك بوصله البوصله ديت الايمان لو انت فقدت البوصله عدوك هيجيبك على الارض هتلاقي الضرب من كل حته قال ينام رجل النوم فيقبض الايمان من قلبه اول ما ينام يغفل عن الطاعه يبدا الايمان يحصل فيه ايه ينزع يبدا الايمان يقل بس ما شالش كله فيصبح اثره مثل الوقت الوقت ده اللي هو لما تكون جايب يقول لك السواد العين فيه نقطة بيضة ده اسمه الوقت القلب فيه مسام المسام دي بيخترقها الوحي النور لما القلب يسود كله يبقى اسمه ران لما قلبي يسود الا نقطة يبقى اسمه ايه الوقت يعني المعاصي تغلف القلب لحد ما يبقى فيه ايه نقطة نقطة صغيرة بيخترقها الدين اللي هو لسه في بقايا تأثير لكن هل صاحبنا تيقظ لا ما تيقظش كمل عادي في الحياة رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها تغافل عن الآخرة تغافل عن الحساب اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون سمع الوحي وهو بيلعب مش في دماغه الحساب قرب والشيب زاد والموت الفجأة زاد لكنه لاهي لاهية قلوبهم قلبه مش في دماغه يا عم ان شاء الله هنبقى كويسين ان شاء الله هنتوب ادعي لنا بس انت وانا هبقى بص في غايه الايمان بس انت بس ما تدعيش في الدعاء وتلاقي بعت لك رساله يقول لك والله تدعي لي لما تقول له طب انت بتشتغل طب ما ما تنزلش الشغل دول ادعي لي يقول لك لا لازم اخد بالاسباب يعني انت في الشغل لازم تاخد بالاسباب وفي الايمان هتقعد وتقول ادعي لي طب ما انت برضه محتاج تاخد بالاسباب ينام الرجل النوم فيقبض الايمان من قلبه حتى يصبح مثل الوقت اثر الايمان في القلب مثل الوقت ثم ثم دي تفيد التعقيب والتراخي يعني في وقت في مساحه صاحبنا ما تيقظش صاحبنا ما تبش صاحبنا ما عادش صاحبنا ما انابش صاحبنا كمل حياته ثم ينام الرجل النوم ينام تاني يغفل تاني المرة دي بقى الإيمان يبدأ يخرج من قلبه ولما يخرج من قلبه معناها أن أعماله هتبقى مختلفة لأن في قاعدة في الإيمان اسمها قاعدة التلازم يقول لك والله أنا قلب أبيض قلبك أبيض وما بتصليش هو أنا أقول لحضرتك على حاجة هو أنت قلبك أسود يعني بمعيار الشرع أنت قلبك أسود ومفيش أسود من كده قلبك ابيض دي بقى ممكن تكون انت لابس حاجه بيضه فدي ممكن نعديها لكن حقيقه في حاجه اسمها التلازم يعني ايه التلازم يعني يلزم من وجود الايمان في القلب اعمال صالحه ويلزم من وجود الاعمال الصالحه زياده في الايه في الايمان في القلب يعني يقول لك لما ايمانك يزيد عملك الصالح يزيد ولما عملك الصالح يزيد ايمانك متلازمين مع بعض تقول لك والله انا قلبي ابيض وانت مش لابسه حجاب انا اقول لحضرتك انا اسف قلبك اسود قلبك مش ابيض خالص موضوع ان قلبك ابيض ده انسيه قال فتقبض الامانه من قلبه حتى يصبح اثرها ما عادش بقى في ايمان في القلب بقى في ايه عارف انت لما واحد يكون ماشي في صحراء وبعدين يقول له ايه تتبع الاثار الراجل كان هنا ودخل يمين احنا ماشيين ورا خطواته كان في هنا امان لكن راح فين مشي وقع قال فيصبح اثرها مثل المشي كجمل دحلجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء واحد ماسك جمرة ومش عارف يمسكها قام عامل ايه قامت وقع وقعت اتدحرجت على رجليه حرقت رجليه طلعت في رجليه كيس ميه لما تيجي تبص عليه كده مفيش فيه حاجه في ميه لا قيمه لها هاتك اصبح اثر الايمان ان اصبح شكل منظر صوره صوره ملتزم صوره مسلم صورة واحدة متدينة صور بتتعامل مع الصور يقول لك هيبقى شكلنا مش حلو هو انت بتشتغل عشان يبقى شكلك حلو مش مهم شكلك يا عم عند الناس المهم درجتك عند الله قال فيقبض الايمان من قلبه حتى يصبح اثره مثل المشي المشي ده اللي هو الايه اللي هو كيس الميه اللي بيطلع بعد الحلق بعد ما الجمرة اتدحرجت كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء لما الإمام بيوزع هنا بيحصل تغير في المجتمع كله المجتمع كله بيتغير أكتر حتة أنا عايز أعرف فيها المجتمع ده متدين فيه إيمان ولا أعرفها فين في المساجد حد عنده قول تاني اكتر حته انا عايز اعرف المجتمع ده مؤمن ولا مش مؤمن اعرفه فين في المساجد في السوق في السوق يا جماعه في السوق انزل التجارات انزل المحلات المساجد ما تلاقي فيها مصلين ويوقع سجود طول عمرهم لو انت عايز تشوف المجتمع ده فيه دين ولا لا انزل السوق خرج الناس اللي في الجامعه دي سيبهم يتعاملوا بره شوف بيتعاملوا ازاي شوف صادقين ولا كذابين شوف مؤمنين ولا مخادعين شوف بيتعاملوا بأمانة ولا بيتعاملوا بخيانة شوف بيتعاملوا بربا ولا بيتعاملوا بالحلال شوف بيقع ربنا في تجارتهم ولا لا لما الإيمان بينزع بتفاجأ ان انت تصوراتك اختلفت يعني ما عدتش حاطط الدين في دماغك يعني بقيت بتعمل الحاجة وما عدتش بتفكر هي دي حلال ولا حرام انما عصام بيحكي بيقول حتى يصبح الناس يتبايعون الناس في السوق واقفه تبيع فيقول لك الراجل ده اوعى ده مؤمن ما اسنده ما اعقله ما اصرفه بقينا بنحب وبننصر وبنقعد مع مين مع الراجل يقول لك ده راجل ما أشجده الراجل ده حضرتك ما بيصليش الراجل ده حضرتك بياكل مال يتيم الراجل ده حضرتك عقل أمي ما أشجده ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان معايير الناس اختلفت ما عادش فيه معيار الايمان في الحكم على الافراد ولا الحكم على الاشياء ما عدناش بنقول مؤمن وكافر ما عدناش بنقول سابق بالخيرات وظالم نفسه ومقتصد ما عدناش بنقول هو قريب من ربنا ولا بعيد ما عدناش بنعتبر الاخلاق ما عدناش بنعتبر الدين في الحياه بقى الدين بره تصوراتنا اصلا وليس في قلبه مثقال حبه من ايمان ده ايه اللي حصل ده الإيمان نزع إيه اللي نزعه الغفلة الغفلة عن الطاعة إن الراجل غفل عن الطاعة حتى لم يعد في قلبه إيمان حتى لم يعد على جوارحه إيمان إلا زي إيه؟ زي كيس المية اللي بيطلع بعد الحج ثم لم يعد في أفكاره إيمان ده اسمه إيه؟ اسمه قبض الإيمان الإيمان بإيه؟ بيقبض عشان كده مهم جدا يا جماعة إن إحنا ناخد بالنا من من الإيمان في قلوبنا الإيمان له حلاوة عارفين حلاوة الإيمان بتيجي إزاي؟ يقول لك إحنا جايبين كانوا جايبين كنافة بالمانجا فالمانجا ما كانتش حلوة تقريبا الراجل اللي كان بيعملها كان صايم فما سمع ما ما دقهاش فكانت المانجا صعبة أوي ما كانتش حلوة فكل ما يجي واحد يقول لك شكلها من بره جميل لكن كل ما يجي تحس ان ايه يحس بلسعه المانجا اللي ما استوتش اللي طعمها وحش الايمان له حلاوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان ذاق طعم الايمان يدوق كده حلو ايه حلاوه الايمان حلاوه تيجي ازاي الثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان الثلاثه يا جماعه حاجات في القلب رقم واحد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم بالله عليك أنت ربنا أحب إليك من كل حد في الدنيا بالله عليك أنت ربنا أحب إليك من كل حاجة في الدنيا أنت النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عندك على أبنائك مقدم عندك على شهواتك مقدم عندك على مالك مقدم عندك على زوجتك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هنا تحس بحلاوة الإيمان يبقى الإيمان ده يا شباب عشان تدوق الحلاوة محتاج تعمل إيه؟ محتاج تحب وعشان تحب محتاج تعرف لأن مفيش حد بيحب حد بيحب حد ما يعرفوش كل ما تسمع عن ربنا كل ما تحبه كل ما تسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما تحبه محتاجين نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام محتاجين نقرأ عن صفات الله وعن أسماء الله وعن عظمة الله لو أنت حبيت ربنا هتحس بحلاوة الإيمان ولو حبيت لو حسيت بحلاوة الإيمان هتعرف يعني إيه تحافظ على الإيمان قال ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى عمر بن الخطاب معدي مواقف في الشارع فقابل النبي عليه الصلاة والسلام فقعد يفكر كده قال له يا رسول الله أنا بحبك والله يا رسول الله إني أحبك لأنت أحب إلي من كل شيء إلا أبنائي قال له أنا بحب أولادي أكثر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مالي وولدي ووالده والناس أجمعين قال له إيمانك مش هيكتمل يا عمر مش هتحس بحلاوة الإيمان إلا لما أكون أنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء فوقف عمر يفكر يقول لك فسكت عمر غرة ثم قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء فقال الآن يا عمر إن عمر فكر كده هو النبي عليه السلام ولا عيالي عيالي فتنة ممكن ربنا ابتلاني بيهم ولا زوجتي ولا فلوسي ولا أشغالي وحياتي لا النبي عليه السلام أهم وسنة النبي عليه السلام أهم وأمر النبي عليه السلام أهم وطاعة النبي عليه السلام أهم فقال الآن يا عمر الآن تحقق الإيمان وده بيحتاج مننا تفكير عمر فكر هو الحب بيجي بعد تفكير يقول لك احنا متجوزين على الحب هو الحب بيجي بعد التفكير اه بيجي بعد التفكير الحب بيجي بعد تفكير انك بتفكر كده هو النبي عليه عمل ايه ده لو بدون النبي عليه كان زماني في جهنم ده لو بدون النبي عليه كان زماني ما اعرفش حاجه عن ربنا ده لو بدون النبي عليه وبذله وتضحياته كان زماني كافر النبي عليه دلني على الله وابنائي يدلوني على الدنيا فايهما احب الي ثم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله الثانية إيه؟ الثانية حب برضه يبقى عشان تدوق حضرتك حضرتك يبقى لازم تعمل إيه؟ لازم تحب إنك تجرد مشاعرك هو أنا بحب فلان ده ليه؟ صراحة ظريف زملاء في الدراسة بقالنا 20 سنة بنشتغل مع بعض جيران أصحاب في الجامعة بينا وبعض مصلحة بعت واشتريت معاه حسيت ان هو موافق موافق معايا كده ما بيقعدش يجادلني كتير كل ما اقول له حاجه يقول لي حاضر بينا التقاء في الهوايات ده ما اسموش حب لله امال الحب في الله ايه؟ انك بتحبه عشان عشان ربنا لو انا ما اعرفوش بس انا بحبه عشان بيطيع ربنا بحبه عشان بيعلم الناس ربنا عن ربنا بحب النبي عليه السلام عشان هو اعبد خلق الله الى الله يعني حب النبي عليه السلام هو انت شفت النبي عليه السلام تحبه ليه تحبه لانه حقق عبوديه لم يحققها احد من قبل يعني ما فيش حد من الانبياء والمرسلين استطاع انه ينفذ اوامر الله كالنبي صلى الله عليه وسلم انه علم مضاد الله ووقف عند مضاد الله انه في كل موقف المواقف حقق اعلى الدرجات اعبد الخلق على الاطلاق عشان كده بت- ايه بتحبه اكتر من اي حد ان يحب المرء لا يحبه الا لله انك تقف كده تبحث في علاقاتك هنا تدوق حلاوه الايمان ثم ثالثا ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره احدكم ان يلقى في النار يعني الراجل حب الدين جدا حب الطاعة جدا عاش في الطاعة جدا لدرجة ان هو بيقول لك انا عندي استعداد اتقتل انا عندي استعداد اتحط في النار وما ارجعش للمعصية تاني شوفوا سيدنا يوسف يقول ايه يقول يا رب اسسني احب الي مما يدعونني اليه واحد غريب انتوا عارفين الغريب محدش بيدور عليه يعني يعني لو واحد مسافر بره مش هيقعد يقول لك الناس بتقول عليا ايه محدش هيعرفه اصلا فالمعصيه بالنسبه له سهله وبالذات اذا كان زنا وهو شاب وبالذات اذا كان الامر متضايق وهي اللي راغبه امراه جميله صاحبه منصب بتقول له هيت لك وجوزها ما عندوش مشكله يعني اتقفشت قبل كده مره قال له اعرض عن هذا واستغفري لذنبك ما تعملوش هيصه بقى وهو ضعيف وهو غريب ولا يعلمه احد لكنه تربى على الاخلاص تربى على حفظ الغيب تربى على ان الايمان غالي ما ينفعش يضيع الايمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لم يقبض ما ينفعش يوسف يعمل ده فقال يا رب السجن احب الي من العلم مين يا جماعه عنده استعداد يتاذى ودينه ما يضيعش مين عنده استعداد يدفع ثمن دينه مين اللي عنده استعداد ان ايمانه يغير في علاقاته او يغير في تضحياته حتى ان هو دينه يؤثر عليه سلبا في حياته سيدنا يوسف يا جماعه اتسجن انتوا عارفين اتسجن كام سنه يجي 20 سنه يعني مش اتسجن يلا ثلاث اربع شهور واطلع و... ولا سه- سنتين ثلاثه سيدنا يوسف اتخذ غلام بعث 40 سنه بعد ما خرج من السجن انت متخيل المسافه الكبيره دي كانت فين وهو بيقول لا ايماني اغلى ايماني مش هبيعه الفتنه اكبر من القتل انك تفتن في دينك اكبر من انك تموت ان دينك اغلى مما تتخيل قال أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في نار جهنم يعني عنده استعداد يترمى في النار ولا أن هو يضيع دينه ولا أن هو علاقته بربنا تتأثر ولا أن هو اللي وصل له مع ربنا يرجع فيه ولا أن هو ينزل عن درجة من درجات الإيمان ما بالنا نضحي بإيماننا ما بالنا نعرض إيماننا للخطر ما لا نستهين بالمعاصي والفتن انك انت هتروح مكان هتفتن فيه هتروح ليه عارف ان فلان ده انت ضعيف قدامه له نوع فضل عليك له نوع سلطة عليك له نوع درجة عليك عارف ان هو لو يقول لك حاجة تقول له حاضر مش عارف تقول له لا وانت ضعيف وعارف ان الحاجة دي فيها معصية تروح هناك ليه هو الدين رخيص الدرجة دي ينبغي علينا أن نراعي الإيمان ينبغي علينا أن نحفظ الإيمان ينبغي علينا أن نعرف أن الإيمان في قلوبنا أمانة وأنه علينا أن نحفظ الأمانة لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون احفظوا إيمانكم اجتهدوا في زيادة الإيمان اجتهدوا في أن تعرفوا أن الإيمان دورة وآخر كلمة أقولها لك بما أن الإيمان دورة بما أن أنت طالع على الطريق يبقى لازم تعرف البنزينة فين مش هينفع تقول لي اصل التانك مليان التانك مليان بس انت طالع على الطريق يعني في اي حال من الاحوال التانك هيفضى هيفضى بعد ساعه بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات بعد نص ساعه المهم ان هو هيفضى لذلك الانسان في حاجه دائمه الى زياده الايمان انت تحتاج وانا احتاج الكل يحتاج تحتاج الى بيئه ايمان قبل ما تطلع من رمضان فكر انت ايمانك هتزوده ازاي والله انا ازود ايمان انا هروح احضر درس علم مره كل اسبوع مرتين كل اسبوع في دروس موجوده في المساجد هنزل احضر ده هتعلم هتعلم هتعب شويه ان انا هحرص على ان انا صحبة صالحة اجتمع فيها على اعمال الايمان هنصوم كل خميس ونفطر مع بعض ونخلي واحد يعلمنا تجويد يعلمنا التفسير يقرأ لنا ايات من كتاب الله او من سنة النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم ديننا حاجة تزود الايمان ما تطلعش من رمضان وانت متخيل ان انت ايمانك هيستمر معاك فترة طويلة ايمانك هينقص هينقص هيقل هيقل والا فهنيجي بعد رمضان الجاي والله يا اخي انا نفسي حاجه فاسده ازاي بقالي عشر سنين كل رمضان بجتهد في العباده جدا وبعدين بضيع تاني لان في عوامل للثبات لان دوره الايمان هو بيزيد ويقل فانت معتمد ان انت الاكل اللي اكلتها هتكفيك طول عمرك يا عم والله احسن اكله في الدنيا والله ما هتكفيك اكتر من 12 ساعه فاحفظوا ايمانكم اقول قولي هذا